بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين النهارده عشان صايمين بمناسبه التضرع ان ربنا يبعت راعي صالح حسب قلبه يرعى الشعب بطهاره وعدل هكلمكم دقايق عن بعض المفاهيم الكتابيه للانتخاب والاختيار وبعدين ناخد بقية الوقت صلاة لأنه يعني الأيام دي أيام صوم وصلاة أهم ما فيها الصلاة أول مبدأ عاوز أفكركم بيه كلها حاجات أنتوا عارفينها بس نفتكر قول معلمنا بولس الرسول لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا يعني إيه مهما لقنا ولا بضعف إيمان قعدنا نتابع أخبار الكلام ده كله ما يغيرش القاعدة هذه الوظيفة ليست إلا بقرار إلهي المدعو من الله هارون ربنا دعاه ولما دعاه وبقى رئيس كهنة جاء وقت في ناس قاموا على موسى وهارون واعتبروهم احتكروا الكهنوت وتذمروا وقالوا ما احنا كلنا شعب ربنا ويحق لنا ربنا عشان يثبت ان ده اختياري انا اختيار ربنا له كل المجد جاب حكاية العصيان دي وايه كل شيخ جاب عصايته من الناس بقى المتذمرين دول وهارون جاب العصاية بتاعته بيتوها جنب تابوت العهد عصا هارون أفرخت أفرخت يعني إيه طلعت فروخ طلعت أغصان عشان يقول الكهنوت المختار من الله مثمر مثمر إنما لو حد اختار نفسه للوظيفة دي يبقى زي العصاية الناشفة لا ثمر منه ولا فائدة له كلنا شفنا أيام سيدنا البابا شنودة كهنوت مثمر في الكنيسة خير في الكنيسة فروخ أغصان لأنه اختيار من الله إذا أول قاعدة عاوزين نراجعها لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه محدش ياخد الموضوع ده مش يسعوله ولا يجروله ولا يختاروه الواحد لنفسه لا دي مش تخصص هندسة ولا طب ولا لا لا لا ده شغل ربنا المدعو من الله تاني قاعدة فكركم بيها أعمال واحد لما اختاروا التلاميذ من يأخذ مكان يهوذا ده أول مرة في العهد الجديد يحصل حاجة شبه كده أن معلمنا بطرس لقى من كلام المزامير النبوة اللي بتقول يأخذ وظيفته آخر يبقى لازم حد ياخد مطرح يهوذا فقال ينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهد معنا بقيامته يبقى أول حاجة بتتعمل إيه تحديد صفات المرشحين بالنسبة لحالة التلاميذ كانت إيه لازم يكون واحد ملازم لينا كرسل وعارف المسيح من أول ما المسيح ابتدى خدمته لغاية ما خرج للسماء يعني صعد للسماء يبقى هنا في شروط زي ما عامله اللجنه دلوقتي في شروط لانتخاب البطرك فهنا الاول تحديد الشروط وبعدين فاقاموا اثنين دول المرشحين اهو يبقى نفس النظام يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يسطس ومتياس حتى متياس جاي نمرة اتنين عشان ما حدش يفتكر انه ايه الاختيار جه ازاي نمرة واحد يبقى واحد لا مش شرط وصلوا ادي تيجي الصلاة هنا يبقى الحكاية ايه في قواعد للاختيار وفي بعدين مرشحين وبعدين في صلاة وبعدين في قرعة والحقيقة الكنيسة ماشية كده الكنيسة ماشية على نفس الكلام صلوا قائلين اسمعوا الصلوة دي لأن فيها معنى مهم أوي أيها الرب العارف قلوب الجميع عين أنت يبقى التعيين منه عين أنت من هذين الاثنين أيا اخترت يبقى الكنيسة اختارت اثنين ينطبق عليهم شروط وقالت له رب الكلمة الأخيرة ليك أنت اللي تعين مين اللي ينفع ليأخذ قرعة هذه الخدمة يبقى هم عاملين هيعملوا قرعة اهو والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مع الأحد عشر رسول على فكرة متياس لم يذكر في بقية سفر الأعمال مع أن برسابة ذكر مرة تاني بمعنى إيه؟ طبعا متياس خلاص واحد من التلاميذ ال 12 لكن الموضوع ما هواش اه اختيار بشري واضح ان في تسلسل كتابي كنيسة ملزمة به ملزمة به ان شعب اباء الكنيسة وشعبها بيحطوا الشروط وبعدين يتم الاختيار او الانتخاب الترشيح وبعدين الصلاة والصلاة دي طبعا ممكن ما تبقاش صلوة واحدة يعني ما احنا ابتدينا نصلي اهو وبعدين تيجي القرعة في الآخر برضو شوفوا في الصلاة قالوا حكمة جميلة قالوا أيها الرب العارف قلوب الجميع ليه ممكن يكون شخص محبوب أو غير محبوب لكن الأهم من قولة محبوب أو غير محبوب من يعلم القلب من يعرف الداخل داود لما ربنا اختاره كان نكرة كانش حد يعرف عنه حاجة خالص بس الله العارف قلوب الجميع لقى هذا القلب هو الأنسب لأن الوظيفة دي ما هياش وظيفة بشرية ده وكيل عن الله فلازم القلب ده يبقى قلب مملوء بالروح القدس مين يعرف القلب الظاهر شيء والخفي شيء إذا الله العارف قلوب الجميع هو الوحيد اللي ممكن يحسن التعيين والاختيار لأن مهما كنا كبشر ننظر إلى الوجوه ده صمويل النبي هذا الرجل البار اللي كله حكمة لما دخل بيت عم يسى يختار ملك عجبه الكبير فقال له يا صمويل الإنسان ينظر إلى العينين أما الله إيه فينظر إلى القلب يبقى احنا ساعات نبص بعينينا استنوا في موضوع أخطر من كده الله ينظر إلى القلب فلما نصلي نقول له أيها الرب العارف قلوب الجميع عين أنت شوف أنت يا رب الصالح وعين موقف ثالث يأكد فكر الكنيسة وسلامة المسير بينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول إذا أحيانا يجي عملية الفرز أو الاختيار بإعلان إلهي تجمع عليه الكنيسة أحيانا تحصل كده في التاريخ فهنا وهم صايمين وفي حالة صلاة وخدمة الروح القدس قال أنا عاوز دول ما نعرفش قال إزاي بس واضح إن في إجماع من الكنيسة فهنا ما عملوش انتخابات ولا اختيارات ولا كده ليه لأنه في صوت واضح من ربنا كلهم مجمعين عليه فصاموا حينئذ شوفوا صاموا تاني كانوا صايمين وكملوا الصيام عشان يتأكدوا ان دي ايه اه تعيين إله وصلوا ووضعوا عليهم الأيادي ثم أطلقوهما وضع اليد هنا بمثابة رسامة الأسقف يعني فأعمال 14 أنا بوريكم مواقف من حياة الكنيسة قبل ما نصلي الكنيسة عايشة ازاي في المواضيع دي وانتخب لهم قصوص يبقى حتى على مستوى القسيسية بيجي موضوع الانتخاب يعني ايه الكنيسة او شعبها بيرشح القسيس اللي هيبقى مسؤول عنهم ثم صليا بأصوام تلاحظوا العنصر المشترك ايه صلاة وصوم الأساس في كل ده صلاة وصوم واستودعهم للرب الذي كانوا قد أمنوا به يبقى انتخاب القصوص وبعدين القديس بولس يحط يده يترسم قصوص ويكملوا خدمته موقف آخر في أعمال 15 اختيار آخر لمهمة كبيرة يقول حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا أهو الاختيار تاني أهو رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابة رجلين متقدمين في الإخوة يبقى هنا الاختيار برضو بيجي بإجماع الشيوخ والرسل وده كان نهاية مجمع أورشليم أنه طلعوا اتنين من عندهم يحسموا الموقف ويدوروا على البلاد يقولوا قرارات مجمع أورشليم عاوز أنبهكم لكلمة تانية يقولها القديس يوحنا في رسالته يقول ديمتريوس أو ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه من هنا فكرة شهادة الجميع دي اللي خلت الكنيسة تعمل تقول حاجة اسمها طعون ليه؟ لازم شهادة من الجميع ومن الحق نفسه ونحن أيضا نشهد يبقى القديس يوحنا بيشهد له وكل الناس بتشهد له والحق بيشهد له وأنتم تعلمون أن شهادتنا صادقة يبقى دايما الأشخاص اللي ينظر إليهم ياخدوا مسؤولية كبيرة في الكنيسة لازم يتوفر عنصر مشهود له من الجميع ومن الحق ومن مسؤول الكنيسة في الوقت ده القديس يوحنا دي شوية كده فصول مراجعة لنا عشان نبقى عارفين الإنجيل قال لنا إيه برضه أرجع أركز على العارف قلوب الجميع الجزئية دي مهمة يا جماعة لأن احنا لما نتكلم كتير الشيطان يسحبنا في حاجات مش مظبوطة من نحن كشعب حتى نقيم أبائنا لا ملناش حق نتكلم كده احنا علينا نصلي وعلينا نصوم وواثقين تماما أن راعينا الصالح يبعت راعي عنه وكيل عنه يرعى شعبه بطهارة وعدل لكن مش احنا اللي نقعد هنا نتندر ونقول فلان ينفع وفلان ما ينفعش مين يقول كده انت هتاخد مكان ربنا ولا ايه فهنا احذروا من حسابات العقل والمنطق لان في واحد يحسبها بعقله يقول ايه طيب ما احنا عاوزين خبرة طويلة معلش ممكن يترد على الكلام ده ان الخبرة احيانا تكون مش هي احسن حاجة لانه اختار الله ايه جهال العالم اختار الله ضعفاء العالم مش بالضرورة الخبر يعني ممكن داود النبي لما جه طب ربنا يعني مش لاقي غير حتة الراعي التعبان ده يعمله ملكش فهمه في الملك ولا يوسف لما قعد رئيس وزراء كان قبلها وزير ولا كان قبلها مسجون إذا فكرة المنطق والعقلانية أحيانا تكون معطلة فبرضه الواحد لازم يتحفظ من الأفكار البشرية تدخل زيادة إحنا مش بنختار يا جماعة وزير إحنا مش بنختار مكانة في الدنيا ده ربنا بيعين مكانة في ملكوته ده حاجة تبع شغله هو فيبقى دورنا الأساسي هو الصلاة إحنا يجوز نقول إحنا مرتاحين لفلان من خلال بقى الناخبين لكن في الأول وفي الآخر لازم نخضع لقرار ربنا شوفوا في أعمال الرسل لما ذكرت قصة انتخاب داود قال القديس بولس ثم عزله عن شاول يعني وأقام له دا لهم داود ملكا الذي شهد له أيضا إذ قال وجدت داود بن يس رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي ما ننتظره من الراعي الصالح الآتي طبعا الراعي الصالح تنطبق على المسيح أساسا لكن ربنا باتضاعه بيخلع هذا اللقب على من يوكل من البشر عشان كده في تجليس البابا بيتقري إنجيل الراعي الصالح عشان يقول إيه أنه كما كان المسيح ودائما هو راعي صالح اختار لنا هذا الراعي الصالح أهم حاجة ننتظرها من أي راعي إيه أن يصنع مشيئة الله إحنا ما يهمناش أي حاجة إلا أنه يتمم قصد الله لأنه راعي صالح لأننا لا نأتمن إلا المسيح له كل المجد ومن يأتي من قبله وبالتالي لازم نثق في الصلاة عشان نأتمن الشخص اللي جاي أنه جاي من قبل الله ومن هنا حكمة الكنيسة اللي وصت بصلاة وصوم عشان لما نصلي من كل قلبنا نبقى مطمنين في النهاية كلمة ربنا هي اللي هتمشي على الكل صنع المشيئة الإلهية هي دور الراعي لأن الراعي إمتى يشد وإمتى يرخي ده لازم يخضع لمشيئة الله لازم يبقى ممتلئ من الحكمة اللي نازلة من فوق عشان يعمل اللي ربنا عاوز يعمله مش اللي هو شايفه ما هو ممكن يبقى شايف حاجة ويضيع الدنيا إنما لو هو ماشي حسب مشيئة الله يبقى إيه الحكاية تمشي مظبوط برضه راجع معاكم مبدأ تاني مهم أحيانا تكون اختيارات الله أبعد ما تكون عن اختيارات البشر أحيانا كده يوم ما ربنا اختار مثلا جدعون جدعون ده كان أصغر واحد في عشيرته والعشيرة أصغر حاجة في السبط والسبط نفسه صغير وحاجة كده يعني مش على البال خالص ولما ظهر له المسيح يدعيه قال له أنا يعني أكيد النمرة غلط ده أنا أصغر واحد في أصغر حاجة فقال له أنا عاوزك أنت أنا شايفك أنت مناسب إذا بلاش نندفع لأن ممكن ربنا يبقى عنده حسابات أخرى وشايف حاجة تاني اختار الله الجهال ليغزي بهم الحكماء اختار الله الضعفاء ليغزي بهم الأقوياء اختار الله المصدرة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود كي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه واحد زي بولس الرسول لو جبنا الكنيسة الأولى كلها وهو شاول الطرسوس وقلنا لهم اختاروا لنا 100 اسم يطلع منهم واحد يبقى مسؤول كرازة للأمم أؤكد ليكم إنه ولا واحد هيخطر له على بال يحط شاول الطرسوس إنه ينفع يبشر الأمم ده شاول ده عدو الكنيسة إنما إزاي ربنا بحكمته العالية يجيب واحد من آخر الدنيا ويبقى هو ده بعد شوية رسول الأمم حكمتك يا رب طبعا ده لا ينطبق بالحرف على الموقف بتاع البطرك بس أنا أقصد إيه دي طريقة ربنا إنه مش بالضرورة التوقعات تبقى توقعاتنا العادية التلاميذ كلهم بدون استثناء الحقيقة ما يمشوش مع المعايير الطبيعية لأي يعني مشروع كبير نصهم صيادين واللي عشار واللي غيور وكلهم يعني فئات ضعيفة كلهم أغلبهم من الجليل والجليل أساسا ثقافتهم على قدهم طب إيه ده يا رب ده يعني دول اللي هتغزو بيهم العالم دول هيبقوا أنوار المسكونة دول اللي هيغيروا مسار التاريخ ينقلونا للعهد الجديد دول اللي هتأتمنهم على كتابة العهد الجديد أيوة هم دول وطبعا ربنا له كل المجد في كل الحكمة وطبعا اختياراته مظبوطة إنما عارفين لو كان قال لنا تعالوا فكروا معايا تختاروا ينفع مين تلاميذ نقول له مش أقل من دانيال رئيس وزراء أو مثلا داود ملك أو يعني شوف لنا برضه واحد زي نحامية كان وزير ولو نزلنا قوي نشوف مش عارف مين اللي كان يعني أشعية كان من عيلة الملوك أهو يعني لا الحقيقة مش كده كان في العهد القديم في عاموس عاموس ده حتة راعي جميز راعي غنم وجاني جميز يعني زي الفاعل أبو أجرة اللي يشتغل يوم ويقعد أسبوعين ده نبي برضه وموسى ده حتة راعي أغنام في وقته اللي يبص له يصعب عليه ما, ما يستعنيش بيه بس دي حكمة ربنا فاحنا لازم نثق ان ربنا له رأي غير يعني أعلى كتير من رأينا يبقى نرجع ونقول ايه احنا مخنا على قدنا ونظرتنا محدودة ولساننا لازم يبقى عفيف علينا نصلي ونصوم ونقول له عاوزين الكلمة منك انت اللي تبقى لنا راعي صالح يعوضنا عن غياب راعينا الحبيب البابا شنوت آخر قاعدة عاوز أفكركم بيها لما المسيح له المجد لقى كده حكاية مين الأعظم هتدخل ساب لنا مبدأ مهم قوي أظن كخدام لازم نفتكره ونتشبث به من أراد أن يكون أولا من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا احنا ما عندناش فكر الدنيا بتاع مين الأعظم ده فكر مش بتاعنا رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا اللي عاوز يبقى في الأول يبقى في الآخر اللي عاوز يبقى عظيم يخدم الكل ويبقى آخر واحد في الكل ويبقى عبد للكل يبقى هنا دي لغة الكتاب ودي مفاهيم ربنا يسوع له المجد ودي طريقته بالأفكار دي احنا بس بنراجع بعض المفاهيم لكن أهم ما في الموضوع زي كما كان هكذا يكون نحتاج نصلي من قلبنا ونكمل صومنا ونستمر طول الفترة اللي جاية بنصلي بحرارة من أجل أن يختار الله لنا راعيا صالحا